الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة ومن المقبولين آمين آمين طرحت سؤالا في الليلة الماضية على إخواني فقلت من هي المسلمة الصحابية الملقبة بأم الشهداء أخويا الوقت هناك خالص من هي من الخنساء الخنساء لماذا لقبت بأم الشهداء مات لها أربعة من الأبناء في قتال الفرس وصل لهم سؤال تاني ده عايز واحد بقى من العيار التقيل ما اسم الخنساء تماضر بنت بنت عمرو بن الحارث سنت وصل طيب صلوا على المصطفى أم الشهداء هي الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث ابن الشريد ابن رباح رضي الله عنه كانت رضي الله عنها شاعرة مخضرمة مخضرمة يعني أدركت الجاهلية والإسلام قالت الشعر في الجاهلية وقالته بعد إسلامها رضي الله عنه وأجمع أهل العلم والأدب أنه لم تكن امرأة قبلها أشعر منها فيش امرأة زي الخنساء في الشعر لا قبلها ولا بعدها فيما نعلم والله عز وجل أعلى وأعلم وكانت تقول في أول أمرها البيتين والثلاثة من الشعر يعني فلما فجعت بموت أخيها صخر أكثرت من شعر الرثاء معظم أشعار الخنساء رثاء وكانت تحب صخرا جدا وكان أخوها لأبيها وكان صخر جوادا كريما محببا إلى أهله وإلى عشيرته وكانت تحبه جدا ولما مات حزنت عليه حزنا شديدا وسحت عليه الدمع سحا حتى كاد بصرها أن يذهب كادت أن تصاب بالعمى من شدة البكاء وكثرة البكاء على أخيها صخر ومن أشهر ما قالته في أخيها صخر ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي الرمس ما هو القبر ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي أو يشق رمسي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي جماعة المصريين لهم مثل يعني مش مشهور يقول لك موت الجماعة عيد حد سمع المثل ده قبل كده قاعدين بعلمكم صلوا على المصطفى يقول لك موت الجماعة عيد نفس اللي قالته خنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي لولا أن كل بيت فيه فجيعة ده فقد أب وده فقد أم وده فقد أخ وده بينعى لولد كنت قتلت نفسي فعلا لما المصيبة بتعم بتخف يعني لما يكون عيل مثلا غرق أهله يحزنوا عليه جدا لكن لما يكون كان معاه عشرين عيل من الشارع والعشرين غرقوا المصيبة تخف يا ست مش انت لوحدك شوفي فلانة وشوفي علانة وشوفي مش عارف ايه مش كده ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي هذا كان من الندب ما هو الندب النياحة في الإسلام حرام والندب في الإسلام حرام والإسعاد في الإسلام حرام ما هي النياحة وما هو الندب وما هو الإسعاد النياحة هو رفع الصوت بالصراخ والعويل مجرد انك تسكب الدمع على ميت ويحزن قلبك على ميت هذا لا تأثم عليه النبي بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن بس قال إيه ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا اللي هو إيه إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت مش حجر ده أنت يعتب عليك إن مات لك قريب أو حبيب ولم تبكي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا وأشار على لسانه يبقى النياحة رفع الصوت بالصراخ والبكاء يا جملي يا سبعي يا دهوتي عمود البيت وقع يعني والندب الندب هو رفع الصوت بالبكاء والصراخ مع تعديد محاسن الميت يا سبع الرجالة يا اللي ما جابتكش ولادة يا مش ع... اهو ده ندب بقى عمال اتعدد في محاسن وزمان في مصر كانت في نسوان شغالة ندابات واحدة كده من مصر الجديدة ستري شيك ما بتعرفش تقول البقين دول فتجيب واحدة من الويلي مثلا يعني ندابة وتاخد فلوس وتقوم بالليلة يبقى دي النياحة وده الند ده حرام وده حرام يبقى الإسعاد ما هو الإسعاد الإسعاد هو مساعدة النساء للمرأة الثكلى في النياحة والندب والنبي قال لا إسعاد في الإسلام يعني هي حماتها ماتت وهي كرهاها وكانت بتدعي عليها ليل ونهار بس معقول هتخش كده بيت حماتها بعد ما حماتها ماتت وهي ساكتة لا لازم تاخد صورة فمن اول الشارع ويك ويك ويك ويك ها ويما ويا حبيبتي ويا غالية يا بنت اللذينه ده اسمه ايه اسعاد كل ده حرام امال الميت لما يصاب الحي لما يصاب بموت حبيب ماذا يقول يصبر والصبر عند الصدمة الايه الاولى ويحتسب ويقول انا لله ها وإنا إليه راجعون وفي السنة يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها في أحلى من كلام ربنا في أحلى من كلام النبي محمد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ها إنا لله وإنا إليه راجعون شوف بقى المنح والهدايا أولئك عليهم صلوات من ربهم ربنا هيباهي بهم في الملأ الأعلى ويرحمهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا ممن تصلي عليهم في الملأ الأعلى ممن تباهي بهم الملائكة وترحمهم وتهديهم يا رب عندك حديث رواه البخاري قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه تقول لي بالبكاء بيعذب يا جدع ما هو انت بتقول النبي لسه قايل الله لا يؤاخذ بدمع العين اقول لك ما هو البكاء هنا معناه النياحه جبتها منين في حديث تاني في البخاري بيفسر مراد النبي قال رسول الله ان الميت يعذب بما نيح عليه طيب ازاي يا عم ده ربنا بيقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى يجي بقى الجماعة الضلالية اعداء السنة يمسك لك الاحاديث دي لك بص قال في البخاري الميت يعذب بما نيح عليه ده ده بيعارض القرآن ده القرآن بيقول ولا تزر وازرة وزر اخرى وجايبين واحد ضلالي اسمه عدنان الرفاعي سوري قاعد لابد في دريم شيطان مريد ليل نهار يسبح في السنة ويرد مئات الأحاديث وشوية انظر أخي علاء أخي كاك وجع في قلبك وجايبين له مذيع أجهل منه لا يا حبيبي السنة لا تضرب القرآن يا جهول القرآن لا يعارض القرآن يا جهول السنة لا تعارض السنة يا جهول بل اسمع وتعلم إن الميت يعذب بما نيح عليه لا تتعارض أبدا مع قول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى متى يعذب الميت ببكاء بنياح أهله عليه الجواب الجواب إذا كانت النياحة من سنته أو إذا أوصى بالنياحة يبقى كأن نياحة الناس عليه هذا من عمله لأنه أوصى به هذا من سنته لأن هذا كان عمله واقتدى الناس به والنبي قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزره من عمل بها العجيب اللي انا بقوله ده مش بخترعه ده موجود في كل الكتب انما شياطين بيقبضوا الدولار واليورو لذبح الاسلام باسم الاسلام صلى على المصطفى واحدة قالت لبنتها لما موت يا بنتي ما موتش في طيس لازم كده توهوجي القعدة وتصوتي وتعملي هذه إذا ماتت فندبت ابنتها تعذب ولا لا تعذب أوصت بشر واحدة كانت كل ما تروح ميت تصوت وتشق هدومها وتعمل مصايب لما ماتت عملوا لها كده من باب رد الجميل تعذب ولا لا تعذب لأنها سنت سنة سيئة نتعلم بس هؤلاء لا يعرفون لا قرآن وإن عمال ينكر في موضوع فتنة الدم يقول لك مفيش دجال مفيش نزول المسيح مفيش حاجة اسمها المهدي مفيش مفيش مفيش مفيش ايه ده ايه الاجرام ده وكيف يسكت على هذا الشيطان في بلد الازهر في بلد السنة صلوا على المصطفى ستنا الخنساء ده بيقول لي واحد برضه صحفي بيتكلم عن سيدنا عمر يقول لك وذهب القائد المثنى الشيباني يا ابني انت بتاع افلام وروايات ملك بالصحافه هو اسمه المثنى اسمه يا بابا المثنى ما كلفش نفسه يراجع امام الجامع يقول له اسمه المثنى ولا المثنى اي حاجه الدين بقى سبوبه كله بيتكلم فيه اسمه المثنى يا أمور بيتكلم عن سيدنا خالد وعمر كانهم اصحابه قاعدين على القهوة ايه ده لا يمكن ان نسكت على هؤلاء ابدا صلى على المصطفى احنا مع ام الشهداء أم الشهداء اللي هي مين الخنساء تناظر بنت عمرو ابن الحارث ابن الشريد رضي الله عنها شاعرة مخضرمة قالت الشعر في الجاهلية وقالته في الإسلام وكادت أن تعمى حزنا على صخر لكن لما أسلمت تبدلت خرجت إلى معركة القادسية وهي المرأة التي رفع عنها الجهاد المرأة ما تجاهدش ولا لعمى يجاهد ولا لعرج يجاهد ده شغل الرجالة ده لكنها خرجت ومعها أبناؤها الأربعة فوعظتهم قبيل المعركة أي أبنائي إنكم أبناء أب واحد وأم واحدة والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا هجنت حسبكم وقد علمتم ما أعده الله للشهداء والمجاهدين وأخذت تتلو عليهم من كلام ربنا قالت فإذا شمرت الحرب عن ساقيها وحمي الوطيس فأقبلوا دارت المعركة ضد المجوس عباد النار ورزق أبناؤها الأربع بالشهادة تخيل واحدة مفجوعة فأربع عيال ماتوا في ساعة واحدة وعاطفة الأمومة قالوا مات أبناؤك الأربعة قالت الحمد لله اللهم لك الحمد أن رزقتهم الشهادة اللهم واجمعني بهم في دار رحمتك يا أرحم الراحمين ما الذي بدلها ما الذي غيرها الإسلام صارت الخنساء مثلا يضرب في الصف والقوة والشجاعة ومن يومها لقبت بأم الشهداء رضي الله عنها يبقى أم الشهداء من؟ الخنساء اسمها ايه؟ تناظر بنت عمرو ابن الحارث رضي الله عنه بكرة هنتكلم ان شاء الله عن صحابي لقبه رسول الله بسفينة هل سمعتم عن الصحابي سفينة في صحابي لقبه ايه سفينة من هو سفينة اللي يقول لي اسمه دلوقتي ليه مني 100 جنيه وعي اللي يرجع ها طب مين هداف الدوري السنة اللي فاتت اللي هيقول لي هقوم اديله على دماغه يبقى صحابي اسمه ايه سفينة لقبه سفينة اسمه ايه يا عم سفينة ده سيدنا سفينة ده اسمه ايه دور وفتش خلاص عدت قول يا ابني الزوال بن عام غلط خلاص سيدنا سفينة اسمه ايه ولتلقب بايه بسفينة دي حكايه طريفة جدا سيدنا سفينة اسأل الله عز وجل ان يجعلنا مع سفينة ومع اصحاب النبي محمد يوجد لدينا مبلغ من المال وجد امام باب الحريم امس على صاحبه ان يكون وصفه ليأخذه طرف الحج سيد او الاستاذ سيد عبد الغفار ربنا يزيدك أمانة يا حاج سيد ويبارك فيك السلام عليكم
Thank you.